في كتاب ولا مش كتاب الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فحديثنا موصول مع عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن مسائل عديدة تتعلق بالحكم على الأشخاص نحن لا نحكم على شخص بكفر ولا إيمان إلا بما أظهره هو من نفسه العقائد والسرائر لا يعلمها إلا الله ويترتب على هذا أننا لا نحكم لشخص بالجنة ولا نحكم على شخص بالنار إلا إذا كان عندنا علم يقيني من الله فالذين بشرهم ربنا عز وجل وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم عندنا من أهل الجنة والذين حكم عليهم القرآن تفصيلا بالنار فهم في النار أما من حكم عليه إجمالا فنحن نحكم له بمقتضى هذا الإجمال يعني الذين كفروا في نار جهنم هذا إجمال الذين آمنوا نرجو لهم الجنة هذا إجمال لكن حينما نأتي لشخص بعينه نحن لا ندري بما يختم له لا ندري بما يختم له هذه المسألة تكلمنا عنها ثم ما أتبعها من طاعة ولي الأمر أو ولاة الأمر في المعروف في غير المعصية المصنف بيكمل هذه الفقرة بقوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة كلمة لا تحتاج إلى شرح أهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم يحبون المؤمنين ويحبون من اشتهر منهم بالأمانة ومن اشتهر منهم بالعدل لأن هذه أعمال ظاهرة الأمانة تعرف من الشخص بإيه بالتجربة تستودعه وديعة فيؤديها لك كاملة غير منقوصة فتقول فلان أمين مش كده تحبه لهذا غيره تقول فلان خائن تبغضه لهذا يبقى هذه طبيعة في أهل السنة نحن نحب في الله ولله والمسألة دي هتقتضي ان الناس ليسوا في درجة الكمال والنقص في مستوى واحد فربما يجتمع في الشخص الواحد صفات كمال وصفات نقص فيحب لما فيه من الكمال ويبغض لأجل ما فيه من النقص يعني إذا وجدت إنسانا يصلي يحافظ على الصلوات ثم وجدت منه شح أو بخل في دنيا وجدت شحا أو بخلا في الدنيا أو وجدت سوء معاملة ليس من حسن المعاملة أن تحكم عليه بأحدهما أقول لا هذا مصلي فهذا بالجنة يعمل ما بداله هذا كلام فاسد أو أقول هذا لا تنفعه صلاته وهذا ليته ما صلى برضه هذا كلام فاسد وإنما ميزان العدل يقتضي أن نعرف لصاحب الفضل فضله وأن نحكم على صاحب النقيصة بمقتضى نقيصته فإذا اجتمع فيه خير وشر أحببنا فيه الخير الذي فيه وأبغضنا فيه الشر الذي عليه نعينه في الخير ونأخذ على يديه في الشر نمنعه من الظلم وهذا يكون من نصرته انصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا المعيار نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة معيار واضح جدا وهو تتمة للكلام الذي سبق ثم قال رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه نحن لا نعلم كل المسائل ولا نحيط بكل شيء علما الذي يحيط بكل شيء علما هو الله حتى في مسائل الشرع ما يخفى علينا من الأحكام الشرعية ومن المسائل كثير العالم الذي يجلس ليدرس أو ليعظ أو لينصح بتخفى عليه مسائل ربما تكون في غاية الوضوح يعرفها من جلس بين يديه ولا يعني هذا هنا أن الذي جلس بين يديه أعلم منه لأنه لا يوجد إنسان جمع وجوه العلم ولهذا أبو بكر الصديق وهو من أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث الجدة قال لا أعلم لها ميراثا لا أعلم لها ميراثا الجدة ليس لها شيء في كتاب الله وهذا حق ليس لها في كتاب الله شيء وأجمعت الأمة أنها لا تنزل منزلة الأم في ميراث الأم ولا أعلم لها شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر نزل يسأل الصحابة يستشير الصحابة فقام أحد أحداث الصحابة سنا وقال يا أبا بكر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالسدس فيقوم شاب من شباب الصحابة سمع هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه فيتعجب أبو بكر ويسألهم أما يقول حقا يقولون له بلى حق فيخفى هذا الحكم على أبي بكر مع أن أبا بكر أعلمهم مع أن أبا بكر أعلمهم جميعا لكن خفي عليه هذا وهكذا هذه القضية تجعلنا نحترز في قضايا العلم احنا عندنا آفة أننا نحب أن نتكلم كخبراء في كل باب من الأبواب تيجي تجيب الشاب من دول تسأله في الكورة تلاقيه ما شاء الله خبير مطلوب يروح يقعد في الاستوديو التحليلي تسأله في السياسة خبير تسأله في الفن خبير في الغنى خبير ايه ايه ده ودي امور مش عايز اتكلم عن احكامها لكن الشباب بيخوض في هذه الامور فاذا ما جاء هذا الشاب الى المسجد والتزم الصلاة ما كانش بيصلي بدأ يصلي وبدأ يقعد في الدرس بتاع جمال وغيره شهر اتنين لحيته كبرت إيه؟ بدأ برضه يتكلم في الدين كخبير ما هو متعود يتكلم كخبير في كل حاجة دي مصيبة لانك لو بتتكلم في الكوره وتغلط اغلط براحتك تتكلم في السياسة وتغلط انت حر انما تتكلم في الاحكام الشرعية في التوقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى فتتكلم ولا ترد العلم الى ع... الى علامة او الى عليمه او الى علام الغيوب سبحانه وتعالى ولهذا كلما زاد علم الانسان كلما استشعر جهله عشان كده كانوا زمان يقولوا لنا العلم ثلاث اشبار حصل الشبر الاول يبقى انت ايه بكل شيء عليم انت خلاص كل حاجة انت عارفها تزود وتحصل الشبر الثاني تبدأ انت ايه يعني تعرف ان انت في امور لا تعلمها وتتوقف وتقول سلوا غيري وسلوا اهل العلم اذا وصلت الى الشبر الثالث تقول انا لا اعلم شيئا تكاد تقول أنا لا أعلم شيئا هذه حقيقة هذه حقيقة وهذا أيضا باب من أبواب الورع علم الدين بالذات يا أخوانا علم يتعلق بما قاله الله وما قرره الله ليحكم على الناس يحكم أمور الناس في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم هذا العلم لابد من تكلم فيه أن يتكلم بعلم والعلم منه امور قطعيه قطعيه يعني ايه يعني لا خلاف عليها لا يختلف عليها احد ودي بنسميها احنا المعلوم من الدين بالضرورة ودي المفروض محدش يجهلها لكن العجيب ان احنا بنجد في زماننا اليوم كثير من الناس يجهلونها او يجهلون بعضها مش بيجهل كل حاجة لكن بيجهل بعض المسائل التي من المفروض انها معلومة لكل احد معلومة للكافة يعني تصوروا مرة واحد عرض علي هذا السؤال الراجل راجل فلاح من جوز ابنه عقد له على بنت وجهز له اربع غرف وصرف المصاريف اللي هي وجهزه الولد قبل ما يدخل بزوجته مات فالراجل جاي يقول اتجوزها انا اتجوزها انت ما ينفعش طب اللي صرفته ده كله اعمل فيه ايه يعني انظر الى النظرة الجاهلة بامر هل تتصورون ان هناك رجل يجهل انه لا يجوز له ان يتزوج من ابنته يقول لك انا عايز اتجوز بنتي تتصور هذا في مجتمع المسلمين مش متصور لكن هذه المسألة تساوي تلك لكن لان دي متكررة على طول ما حدش بيتجوز بنته بقت معلومة انما قضية زوجة ابنه ممكن تخ- تخفى على بعض الناس يجهلها بعض الناس مع انها من المعلوم من الدين بالضرورة و... طب ايه الدليل على كده يا ولا وحلائل وابنائكم والذين من اصلابكم ربنا قال في آية المحرمات من النساء وحلائل زي ما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم قال وكذلك حلائل ابنائكم حليلة ابنك يعني التي تحل لابنك بالزواج بمجرد انه يعقد عليها خلاص تبقى محرمة عليك ودي حرمة مؤبدة يا اخوانا حتى ابنك لو طلقها واتجوزت واحد غيره تفضل محرمة عليك انت برضه وتفضل من محارمك الشاهد هنا ان في مسائل اصبحت بتخفى على الناس المسائل الاخرى بقى اللي هي نوافل العلم واجتهادات الفقهاء ومذاهبهم ومدارسهم الفقهية دي بتخفى على كثير من الناس والإنسان هنا ينبغي أن يبحث عن التعلم بوسائله المتاحة يعني أجلس بين يدي العلماء ما ينفعش أعتمد على كتاب فقط وإنما أعتمد على كتاب وأعتمد على مدرس يدرس لي هذا الكتاب مدرس يكون عالم تخصص في هذا الفن فأنا أحصل العلم بطريقة سلسة بطريقة سهلة ثم أيضا لا أتكلم في كل المسائل وإنما ما أعلم يقينا أقول هذا والله أعلم أما ما أشك فيه أو ما أجهل أنا لا أتكلم فيه أقول الله أعلم وأكل علمه إلى إلى الله وبعض الناس بتفهم الكتاب والسنة الآن بلغتنا الدارجة بأعرافنا الفاسدة بأعرافنا الفاسدة وأنا أذكر أن مرة أحد الناس جالي وعايز ورقة وقلم عشان يحل مسألة ميراث فهو بيحل أعطى الزوجة مثلا الربع قال عدم وجود ولد والمسألة فيها زوجة وبنت زوجة وبنت فأنا قلت له لا الزوجة تاخد التم قال لي ايش فهمك انت ايش فهمك انت ربنا بيقول ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد قلت له طب ما هو في ولد اهو قال لي دي بنت يا راجل دي بنت مش ولد فانا قلت له امال ولد يعني ايه قال لي ولد كلمه ولد دي عندنا في لغتنا العاميه يعني ذكر انتوا عارفين لا اصل لهذه الكلمه ولد يعني مولود يطلع بنت يبقى ولد يطلع ذكر عشان كده اما نقول ولد واحد يقول لي ربنا رزقني اليوم بولد اقول له ذكر ام انثى لكن لو قال لي ربنا رزقني ببنت ينفع اساله السؤال ده ما ينفعش خلاص هو حسمني طب قال لي يا ربنا رزقني النهارده بابن برضه ما ينفعش اساله يبقى ابن معروف انه ذكر وبنت معروف انها أنثى لكن ولد تشمل ذكر وتشمل أنثى فانظر إلى الحكم العرفي اللي سائد بيننا الآن ما يصلحش لفهم الحكم الشرعي عشان كده لابد المصنف بيعلمنا هذه المسألة نحن لا نتكلم عن الله إلا بعلم ولهذا قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه مش في اللي احنا مش عارفينه بس اللي احنا مش متأكدين يقينا ان هذا هو الحكم الشرعي القطعي او الظن الراجح في المسألة عشان كده لما يبقى المسألة فيها خلاف يقول لك الراجح عندي كذا والله اعلم هذا ما ارجح والله اعلم هذا قول جمهور اهل العلم انا اميل اليه والعلم عند الله يبقى يبقى نرد علم ما اشتبه علينا الى عالمه الامام مالك امام دار الهجرة ودي الحقيقة مسألة انا مش عارف افسرها لحد النهاردة مش قادر افسرها لحد النهاردة يقولون سئل في ست وثلاثين مسألة فقال في ثلاثين منها لا يعلم انا مش قادر استوعبها ايه هي المسائل دي اللي مالك ده انا طبعا لو جالي 36 مسألة فقلت في واحدة لا اعلم ببقى طالع يعني شايف نفسي ايه انا انا عرفت اقول لا اعلم النهاردة لان صعب جدا اقول لا اعلم الناس تقول لي امال قاعد ليه قدامنا لا اعلم امال ايه ميعادك هنا يعني هو ما يقعدش هنا اللي علام الغيوب الذي يعلم الغيب وش... الذي يعلم الغيب والشهادة هو الله ولهذا لابد نتعلم هذه المسألة ولهذا الصحابة كانوا أورع الناس في هذا الباب يعني كان يأتي السائل عبد الله بن عمر يسأله في المسألة يقول له اذهب إلى عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو عنده الجواب يروح لعبد الله بن عمرو يقول له روح لابن عباس عنده الجواب يروح لابن عباس يقول له روح لابن عمر طب ما انا كنت عند ابن عمر الاول شوف هنا المسألة مش عايزين مشوار السائل لكن كل يقول يكفيني غيري مسألة مسألة تحتاج اجتهاد خاص فإذا تعينت فيه يقول أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وبتوفيق الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله يغفر لي يبقى العالم يعرف كيف يتعامل مع العلم احنا لو عرفنا لو طبقنا القواعد دي اخوانا في كل المجالات في كل المجالات هنشجع العلم حتى العلم التجريبي حتى في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة محتاجين كده محتاجين نرد العلم الى عالمه ونقول لا نعلم فيما لا نعلم فيه او فيما يشكل علينا علمه عشان نستعين بالخبراء في المسائل الحسية والمادية هم اولى الناس بالصواب في هذه المسائل المصنف بعد ذلك بينتقل لمسألة فقهية يقول ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر المسألة دي فقه ولا عقيدة ها؟ الوضوء فقه ولا عقيده فقه صلاة فقه ولا عقيدة ازاي اصلي اكبر واحط ايدي على على صدري واستقبل القبلة و... ده فقه مش عقيدة نعم وانا بصلي لله ودي فيها ناحية معتقدية بس انا لما بتكلم في العقيدة بقول من هو ربك وما هو دينك ما هي عقيدتك في الله في اليوم الاخر في الملائكة في, ال... في الرسل في الكتب هي دي العقيدة والعقيدة عموما أشياء قلبية مش أعمال يعني أنا أؤمن بالله إيه العمل ده؟ مفيش عمل ده ثقة واعتقاد في قلبي أنني موحد لله طب أنا أعرف أسماء الله أعبده بأسماء وصفاته بيترتب على العقيدة عمل إنني عرفته فعبدته لكن العقيدة نفسها ليست أعمال ظاهرة ولهذا نحن نقول أن الإسلام أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب أن تؤمن بالله ده عمل قلبي أن تؤمن بالملائكة تعتقد بوجود الملائكة وأقسامهم وأصنافهم عمل قلبي وهكذا أن تصلي ده عمل فعلي محتاج منا اتوضى محتاج منا اتحرك محتاج منا اجي المسجد محتاج منا اقف في الصف محتاج مني اركع واسجد أعمال جوارح حتى الشهادة أعمال جوارح باللسان فقضية المسح على الخفين ليس لها مكان في كتب العقائد وإنما مكانها الطبيعي واللائق بها في كتاب الطهارة من كتب الفقه ينفع لما اتوضى ما اغسلش رجليا وامسح على الخفين ولا ما ينفعش السؤال ده فقهي طب ايه اللي خلى المصنف وغيره من المصنفين يحطوا المسألة دي في كتب العقيدة لان دي من المسائل التي يتميز بها اهل السنة عن اهل البدع والضلالة وخد بالك انت ساعات بتميل لآراء أهل البدع وتهوى آراء أهل البدع وأنت لا تدري شوف مثلا واحد بيمسح على الخف تقول إيه ده داخل يصلي بالجزمة يا عم ده خف مش جزمة حتى الصلاة في الجزمة جايزة من ناحية الفقه جايزة مش ممنوعة مش حرام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعل وأصحابه صلوا خلفه في النعال لكن أنت بتنكر ما تجهل إيه؟ فاذا قيل لك لا ما فيش آه، مسح الخفين تقول والله كلام جميل انا معاك انا معاك طب ده الكلام ده كلام اهل السنة واللي قالوا ما فيش مسح على الخفين هم الروافض والخوارج واهل البدع انت مع مين بالظبط لانك ما انتش عارف في المسألة فربما يدفعك جهلك لموافقة اهل البدع ومخالفة اصحاب السنن ولهذا نقول المسح على الخفين مسألة فقهية شرعية عملية لكن ذكروها في كتب الاعتقاد لبيان أن أهل السنة يعتقدون ويعملون بهذا وقضية المسح على الخفين يعني أنا بتوضى وضوء كامل وبعدين بلبس الخف في رجلي وبعدين مسافر ليا أمسح على الخف ثلاث أيام بلياليها مقيم مش مسافر قاعد هنا في العاشر ليا امسح الخف يوم بليلة وده من تيسير رب العزة علينا تخيل لما يبقى الشتاء درجة الحرارة توصل لصفر و- والواحد رجليك ده- دايما الرجل محل تحتاج الى الدفء والخف ده وسيلة من وسائل التدفئة وقد يكون وسيلة من وسائل ال- ال- ال- الحماية في السفر ونحو هذا فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه نحن نمسح على أخفافنا مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو دخلنا دورة المية وقضينا الحاجة وخرجنا نتوضى نتوضى ونمسح على ايه على الخف ليه لان احنا اصلا لبسناه على طهارة على وضوء كامل ونمسح يوم وليلة لو كنا مقيمين وثلاث ايام لو كنا مسافرين دي قضية فقهية لكن لان الروافض خالفوا فيها وتعالى بقى شوف الرافض عنده ايه الرافض قالوا لا مفيش مسح على الخف ده كلام فاضي الاحاديث بتاعتكم دي احاديث عند اهل السنه احنا ما بنعترفش بيها طيب ماشي يعني نغسل رجلينا ما هو الايه بتقول واغسلوا وارجلكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى المرافق ها إيه، وارجلكم الى الكعبين فنغسل رجلينا قالوا لا نمسح على رجلينا لو انتم مش عاجبكم المسح على الخفين وبتقولوا بالمسح على القدمين قالوا لان في في قراءة بالجر وفي قراءة بالفتح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم القراءة هنا بالفتح ولا بالكسر وارجلكم بالفتح ولا بالكسر بالفتح يبقى وارجلكم هنا معطوفة على وجوهكم ولا على برؤوسكم وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم واخد بالك شوف علامة الحركة في القرآن علامة الحركة الإعرابية إنها في الفتحة أهو. قالوا بس في قراءة متواترة أنتم لا تنكرونها جاءت بالكسر نقول بلى في قراءة متواترة جاءت بالكسر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وارجلكم الى الكعب اهل السنة قالوا توجيه هذه القراءة في المسح على الخفين لان الرجل لا يمسح عليها المسح خصوصية للرأس الدليل على كده ايه قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يمسح على رجله ابدا النبي ده توضأ على مدى على اقل تقدير 13 14 سنة منذ فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج قبل الهجرة إلى أن توفي وهو يتوضأ ويصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويدخل في هذا توضأوا كما رأيتموني أتوضأ علمنا الطهارة علمنا كل شيء حتى القراءة حتى الاستنجاء لم يتركه صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة الرسول بيغسل رجليه بل في في مرة كانوا مسافرين وهم بيغسلوا رجليهم انت عارفين كان دايما لما يتوضوا ياخد شوية مية زي دول ويتوضى بيهم ما كانش بقى حنفيات ومجاري والكلام ده ده يا دوب هو معاه إداوة فيها ماء معاه الزمزمية بتاعته الماء بيشرب منها اه فساعات يتوضى منها فتخيل اللي بيتوضى من زمزمية ياخد في ايده كده ويغسل ياخد في ايده كده ويتمضمض ويستنشق ما كانش عندهم إصراف في المية كما نراه ف اما بيغسلوا رجليهم عبد الله بن عباس مسك كف ملا كف ايده ميه وبدأ يسرسب المية من بين صوابعه نقطة نقطة كده شوية نقط تصر على رجليه ويدلك هو دي غسل الرجلين ولا نكلف بأكثر من هذا بس ده غسل مش مسح لأن المسح إن أنا بين إيدي مية وامسح كما يفعل في الرأس الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافهم بيغسلوا بعضهم بيغسل رجليه ما استوعبش الجزء الخلفي من باطن القدم ساعات يعدي بقى الجزء ده ما توصلوش المية والتدليك ما ياخدش المية يوصله عشان كده التدليك مطلوب هنا فقال بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار يعني ايه يعني اهتموا بغسل الرجلين فالسنة بينت لنا ان, إن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين قدمين الى الكعبين والكعبين هما العظمين الناتئين على جانبي القدم وبينت لي ان قراءة برؤوسكم وأرجلكم تحمل على من لبس خفيه طب واحد يسألني ينفع أمسح الجوربين ينفع أمسح الجوربين ورد فيهما نص مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه وجوربيه أو على الجوربين والنعلين وهذا النص اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه لكن الفقه يقتضي قياس الجوربين على الخفين والقياس هنا أصبح اسمه قياس الأولى يعني لما أسألكوا كده كم واحد فينا في العشر من رمضان بيلبس خف خد بالك الخف المصنوع من جلد ال- ال- ال- الحيوان مصنوع من الجلد الطبيعي كم واحد فينا بيلبس خف واحد اتنين عشرة مية ما اظنش العدد ده نلاقيه في مدينة زي العشر طب كم واحد فينا بيلبس جورب شراب ده الافات يا عم الشيخ ده عشرات الالوف يا عم الشيخ كلهم بيلبسوا جوارب يبقى ان هون ال- ال- اللي صار الحاجة اليه اكثر لبس الخف ولا لبس جورب لبس جورب الناس بتحتاجه واصبح ايسر واسهل مع التقدم الصناعي بقى الجورب بتاعنا بيتصنع بسهولة ونظام شيك وكويس ومنضبط و... إيه؟ طب ايه اللي يمنعني ان انا امسح عليه وانا لابسه على طهارة واحد يقول لي اصل مش خف ما هو بيقوم مقام الخف بيقوم مقام الخف يقول لي اصل بي- ده مصنوع من القط او مصنوع من الصوف وده مصنوع من الجلد اقول له وده وده شيء جوهري هو ده شيء جوهري علق عليه الشرع الحكم لاجله هو الشيء جوهري ولهذا ال- ال- الفقهاء ال- بيفتون هنا بهذه الفتوى بجواز المسح على الجورب قياسا حتى على الخف إن لم نقل بأن المسح على الجورب ثابت في السنة كما جاء في الحديث الذي صححه الترمذي يبقى ذكر هذه المسألة في كتب العقائد ليقول نحن أهل السنة نرى جواز خدوا بالكم المسح على الخفين ليس واجبا ولا مستحبا حكم الشرع ايه جائز يجوز امسح ويجوز ما امسحش واحد مش عايز يلبس الخفين يا عم انت هتجبره عليه يلبسهم مش هلبسهم هغسل رجلي واتوضى خلاص وحر طب انا محتاج البس الخفين هلبسهم على طهارة امسح اه امسح يجوز تمسح فصار الحكم هنا حكم ايه بالجواز وان كان بعض الفقهاء ربما يصل به الى درجة الاستحباب والندب يقول لك طالما الناس بتنكره يبقى مستحب ان انا البسه عشان ايه عشان يشتهر بين الناس انه من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هينتقد من المصنف رحمه الله إلى مسائل أيضا تتعلق بولاة الأمر قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم أو برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء احنا اتكلمنا عن السمع والطاعة في الطاعة في المعروف وعدم جواز السمع والطاعة في المعصية الصريحة ننكر في المعصية نقول لا هذه معصية انا اطيع الله ولا اطيعك فيها لكن اطيعك في غير ذلك طب اذا ده عامل الجهاد ولي امر لكن عنده جور عنده ظلم عنده مخالفات لكن ده عامل الجهاد اسأل نفسي الجهاد ده فريضة شرعية ولا لا حكم شرعي ولا لا ربنا بيحب ولا بيحبوش هنجاهد اعداء الله ولا هنجاهد اولياء الله فاذا كنا هنجاهد اعداء الله ونسعى في قمع الكفرة والمشركين مع هذا الولي وان كان فاجرا نفعل معه هذا وكان اهل السنة يقولون فجوره على نفسه وبره للمسلمين او طاعته للمسلمين يعني جهاده وقمع المشركين ده بيعود على الامة بالخير أما كونه بقى هو يستأثر ببعض المال ويظلم هذا يعود عليه وحده هذا الظلم يعود عليه مغبته تعود عليه وحده ولهذا صارت هذه قاعدة قاعدة في طاعته في الطاعة أو طاعته فيما ليس بمعصية وعدم جواز طاعته في المعصية فإذا دعاني للحج أو دعاني للجهاد ما عطلش الحج وما عطلش الجهاد ولهذا الإمام أحمد سئل عمن يقول أأجاهد الروم ويستأثر بالفيء بني العباس خلفاء بني العباس كان فيهم ظلم وكان قمة الظلم انهم بيوزعوا الاموال على هواهم يعني يروح الشاعر من دول ينش الخليفة قصيدة يمدحه فيها يقول له انت بدر وانت قمر وانت لا جه قبلك ولا جه بعدك فيقول لهم اديله عزبه ادوا له عزبة يدوا له عزبة يبقى في, صا... في ساعة اصبحت صاحب عزبة بسبب إيه انك رحت تملقته ومدحته ها وكان الشعراء بقى احسن ناس يخشوا على الخلفاء يطلبوا منهم ايه العطايا عن طريق المديح طب هي العزبة دي بتاعت ابوك تديها له وتحرم الناس الغلابة ما هو ده ظلم ده ظلم ده ظلم طيب هذا ظلم ننكره لكن إذا دعانا للحج أو دعانا للجهاد ننكر عليه ولا نوافق نوافق يبقى نفرق بين المعصية وبين الطاعة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها الرسول قابل الأنصار كده قال لهم يا معشر الأنصار وخدوا بالكم الأنصار دول هم اللي استوعبوا الدين في بلدهم هم اللي قالوا رسول تعالى بلدنا يا رسول الله واحنا هنساعدك وهندافع عنك وعن المهاجرين اللي جايين معاك فلما انتشر الدين واصبح الاسلام بيحكم الجزيرة العربية كلها الرسول قال للانصار خدوا بالكم انتوا هتتعرضوا لنوع من الظلم سترون بعدي اثرة والاثرة استئثار بالاموال دونهم قال وامورا تنكرونها هتلاقوا حاجات مش عجباكم فيها مخالفات قالوا فما تأمرنا يا رسول الله نعمل ايه احنا مش جبنة ممكن نرفع السيوف ونضرب على الظالم لحد ما نردعه فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا لا لو انت عملت كده هيبقوا دولتين وهيبقوا ثلاثة وهيبقوا أربعة وهيبقوا خمسة وهيبقوا لحد النهاردة بقوا 53 دولة كل واحد ياخد حتة وبرضه الظلم هيبقى هو الظلم لان الظلم ده سمة بتعبر عن واقع تعبر عن واقع امة ابتعدت عن دين ربها وعن شرع ربها واصبح فيها مخالفات ليست في الراعي وحده وانما في الراعي والرعية تظلمه جدا لما ترد كل المظالم له هو آه وانت بريء ما شاء الله كويس ما عندكش اي حاجة ما عندكش ما كلتش مال ولاد عمك ما كلتش مال اليتامى طب ما انت برضو عندك مخالفات السعيد هنا اللي يقدر يمنع نفسه عن الظلم السعيد منا اللي يقدر يمنع نفسه عن الظلم ويشارك فيما هو عدل ولهذا قال لنا والجهاد ماض وهذا لفظ حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه مقال في إسناده إلا أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج احنا قلنا الكلام ده وكانوا يخرجون في جهاد الأعداء مع هؤلاء ال- الأئمة الجورة والظلمة يقول لهم تعالوا للجهاد يخرجوا للجهاد وما يقولوش بقى أنت بتستأثر علينا بحقوقنا وأنت ظالم لأنه يفعل هذا ابتغاء مرضات الله ثم قضية أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قضية أخرى يراعي فيها ألا يسبب أزمة أو يسبب مفسدة تؤدي إلى تفتت هذه الأمة بينتقل بنا المصنف والمسألة دي المفروض كان المصنف واحنا المفروض ان احنا عرضناها من منذ لقاء او لقاءين ما- واحنا بنتكلم عن طاعة ولاة الامر لكن هو دايما المسائل عنده بتتفرق هيدخل بنا في مسألة تانية تتعلق برضه بالايمان بالملائكة بس تفصيل بعض الملائكة قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين والله احنا لو امنا بال- بالحتة دي بس هتورث عندنا خوف شديد تعرفين الطالب اللي عامل برشام عشان يغش في الامتحان اول ما المراقب يلف عليه ويقف يبص له كده في ورقته يقدر يطلع برشامه ما يقدرش ليه يقول لك ده شايفني طب امتى هتطلع البرشامه اما بسلامته يمشي يروح في اخر الفصل هطلعها يبقى انا هستعمل كونه مش شايفني هاخده على اخوانه على غره يعني شوف كلمه هاخده على اخوانه لان الغش خيانه خيانه اصلا ولا تجوز الشاهد هنا ان احنا معنا كرام كاتبين وللاسف احنا كلنا بنؤمن بهذا رب العزه يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ومع ذلك انا بعمل المعاصي ده في رقيب وكلمه رقيب يعني ايه يعني شغلته يراقبك ملوش شغل غيرك يبقى اذا صعب جدا تعمل معصية من غير ما يشوفك او تعمل معصية من غير ما يسجلها عليك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي العصر والفجر في دورية بالليل ودورية بالنهار الاثنين دول بيجتمعوا بيسلموا عملية التسليم والتسلم في العصر وفي الفجر واحد واخد من الفجر للعصر وواحد واخد من العصر للفجر قال فيعرج الذين باتوا فيكم اللي قضوا معاكم الليل يعرجون إلى الله عز وجل فيسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم ربك لا يخفى عليه شيء لكن حط لك مراقب ما يلفظ من قول لا تنطق بكلمة إلا وتسجل عليك إلا لديه رقيب عتيد وكلمة رقيب عتيد ده وصف للملك انه رقيب او مراقب ما بيفوتش حاجة مفيش حاجة بتعدي عليه كله يسجله اه، اعتاد بعض الناس ان يسمي ملك اليمين الرقيب وملك الشمال العتيد وانا لا اعلم في هذا خبرا يصح لكن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال بالنسبة لكل إنسان وال- بل وهناك الحفظة رب العزة يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يبقى هنا نؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين يحفظون أعمالنا ويحفظوننا من أمر الله ومن هنا حرف جر بمعنى الباء حروف الجر أحيانا ينوب بعضها عن بعض من أمر الله يعني إيه يعني بأمر الله ولهذا الملائكة الذين يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يحفظونه من الأمور التي تصيبه المقادير التي لا يقدر الله لها وقوعا ولهذا إذا جاء يقول له وراءك عندك ابعد عنه مش هتوصل له إلا إذا قدر الله شيئا فإن الملك لا يملك أن يرده ولا أن يصده ولهذا نجد في القرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله ويقول ربنا سبحانه وتعالى آه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بنكتب كل حاجة كنتم بتعملوها إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إلى آخر هذه النصوص الكثيرة في هذا الباب آه الشارح ذكر في هذه المسألة قضية ال- القرين من الجن او الشيطان لان القضية ايضا كما ان هناك ملك وخد بالك هناك ملك يأمرك بالخير يزين لك الخير وهناك شيطان يوسوس لك ويجري منك مجرى الدم في العروق ويزين لك الشر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة افتقدته السيدة عائشة فخرجت في اثره خرجت تدور عليه كان بيت عند السيدة عائشة في غرفتها فخرج يزور البقيع او نحو هذا فخرجت في اثره فلما رجع عادت مسرعة الى فراشها جريت سبقته هي خفيفة وسبقته دخلت البيت وتغطت بالفراش كأنها نايمة لكن الرسول لما دخل لقى نفسها مرتفع انت عارف اللي لسه جاري جاري مرسول كويس كده فبينهج فهي نايمة تحت الفراش النفس بيحرك الغطاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أهذا الخيال الذي رأيت الذي رأيت أنت قالت بلى يا رسول الله قال قد اعتراك شيطانك يعني شيطانك وسواس لك ان انا اعمل حاجة مش كويسة يا السيدة عائشة قالت انه رايح لزوجة تانية ودايما اللي عنده زوجات اللي عنده زوجات عنده تعدد زوجات بيبقى النساء دايما ايه مجانين في الحتة دي اذا عرفت انه راح لها او عمل كذا او سوى كذا بتبقى المسألة ايه بت- عقلها بي- بيشت قال لها او قد اعترك شيطانك فقالت او معي شيطان يا رسول الله شوف ذكاها دخلته بقى في المسألة الفقهية الشرعية العقدية عشان ينسى الموضوع العقاب أو العقوبة التي تتعلق بصنيعها فقال لها نعم ما من إنسان إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فأسلم رؤية مفتوحة أي فأسلم أنا من شره واخد بالك لكن أنت ممكن ما تسلمش من شره الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص معصوم معصوم بعصمة الوحي والنبوة قال فأسلم من شره إيه؟ لكن تروى أيضا ب- ب- بالضم وتروى بالفتح أو السكون فأسلم يعني صار مسلما ومسلما أيضا لها معنيين المعنى الأول أنه مسلم أمره مستسلم مسلم أمره إيه ومستسلم المعنى الثاني انه اسلم يعني صار مسلما من المسلمين الذين يتبعون الرسول ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتمالات الاحتمالين يعني ال- النص يحتمل هذا ويحتمل ذاك الشارح هنا رجح احتمال غيره رجح احتمال آخر المسألة تحتمل هذا وتحتمل ذاك لكن الشاهد هنا ان موضوع التكليف بالنسبة للإنسان رب العزة قدر فيه هذا الشيطان الذي يزين أو يوسوس ولهذا جاء في بعض الأثر ان المؤمن يضني شيطانه ازاي تصور كده معايا راجل عنده علم وايمان ومعاه شيطان فيدخل بيته يقول بسم الله بسم الله وداخل البيت دي كفايه ولو كمل بقى الذكر ايه بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهل السلام عليكم الشيطان اللي معاه يقعد على الباب يبات على على الرصيف طيب عايزين نتعشى يا ولاد حطوا له الأش- العشاء فقال بسم الله فما زقلوش حتى اللي على الرصيف ده ما دخلش ولا فكر حتى يخش يمد ايديه في لقمه ياكل ما هو الشيطان ممكن ياكل مع ابن ادم والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الطعام حتى لو سمينا عليه ممكن الشيطان ياكل منه بسبب واحد ما سماش تصوروا لو احنا قاعدين بناكل كده وجبه جماعيه سواء بقى حاطين انجر مع بعض كده ولا صا- ولا يعني حاجه بناكل كلنا منها الفته ديت ها ولا حتى بوفيه مفتوح وكلنا عمال يقرف وفينا اللي بيسمي وفينا اللي ما بيسميش وده من الأدب الأدب اللي احنا نسمي الرسول يقول فإذا أكلت فسم الله اذكر اسم الله هذه بركة مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بي- بياكل فجاءت جارية كأنها تدفع بنت صغيرة كده العيال الصغيرة صعب تسيطر عليها في المجلس او في المسجد يفاجئك كده بحاجة ما انتش متوقعها يخليك قاعد بينك وبين السترة مسافة قريبة ويقعد جنبك يتفرج عليك وانت بتصلي وفي لحظة يروح جاري من قدامك هتم... هتعمل له ايه ما هو طفل فجت الجارية دي كأنها تدفع وراحت مد ايديها عشان تاخد لقمة فالرسول راح ماسك ايدها مسك ايدها قبل ما تنزل يعني الرسول مش عايز يديها لقمه ولا ايه ولا جه واحد اعرابي برضه جاي كده جري داخل ايه على الاكل جعان عايز ياكل فمد يده راح الرسول ماسك ايده قال ان الشيطان قد اراد ان يستحل طعامكم بهذين احنا قعدنا وسمينا الله وهو بقى مش لاقي حل فقال لك اجيب واحد ازقه انت عارف ساعات كده تصلي تيجي تنوي تصلي ركعتين في البيت يبدا التليفون يستلمك حد ما تسلم يسكت كأن اللي بيتصل عليك في التوقيت ده منشن طبعا هو ما يقصدش هو مش مش شايفك وما يقصدش بس كأن في حد حركه في اللحظة دي وانت سبحان الله ادينا قاعد بقى نص ساعة ما ما رنش ما رنش ده, ده معنى مقصود ان الشيطان ما بيعجبوش منك الطاعة مذهب الطاعة منك لا يعجبه فإذا لم يقدر عليك يحاول يزوق عليك حد فمطلوب مننا في عبادتنا لله ودي قاعدة قالها ابن القيم رحمه الله أن نعامل الشيطان معاملة مرغمة يعني ايه مرغمة يعني اشوف اللي يغيظ وايه واعمله اشوف اللي يكسر انفه ايه واعمله هو عايزني اهيص وانبسط ومش عارف ايه لا ده هو عايزني اقع في المعاصي والذنوب انا اقول له لا مش هعمل كده فلما بيحصل مني كده اراغمه لدرجه ان ارم انفه حتى ان الرسول قال ايه قال لو جه في صلاتك فحاول يوسوس لك في الصلاه واكبر وسوسه يجي لك بها في الصلاه يذكرك باحوالك وهمومك الدنيويه آه، الشغل كان فيه ايه النهارده واللي حصل ومش عارف ايه و- وتلاقي نفسك ما شاء الله دماغك عمال تودي وتجيب طب ما انت كنت قبل الصلاه دماغك ما بتوديش وتجيب في المسائل دي اشمعنى هجمت عليك في المساله دي الشيطان جابها لك دخل عليك من هذا المدخل ففي الحاله دي ممكن ينسيك انت صليت كام ركعه ممكن ينسيك انت ركعت ولا ما ركعتش ففي ناس بتعمل ايه بتعيد الصلاة يقول لي يا عم الشيخ والله عدت العشاء يجي 20 مرة يعني صليت العشاء 20 مرة مش عارف تصلي ولا مرة يقول والله يا عم الشيخ مش عارف طب ده الكلام ده كويس ولا لا مش كويس مطلوب اصلي العشاء مرة واحدة بس طب ازاي ما هو عمال يشك عمال ي- انا مش بتلخبط بيوسوس لي اقول لك ما انت لو عندك علم ترغم انفه تذله تكسر مناخيره ازاي يا عم الشيخ قال شوف الرسول علمنا قال ايه قال اذا نسي احدكم كم صلى فليبني على اليقين ودايما عادة لما اكون شاكك في الركعات يبقى اليقين هو الاقل المتيقن منه ثلاثة ولا أربعة يبقوا ثلاثة ده المتيقن منه الشك وقع في الرابعة جت ولا ما جاتش فأبني على اليقين وأتم صلاتي وأسجد سجدتين سهوا قال فإن كانت صلاته زائدة يعني يمكن في الآخر أنا صليت خمسة بدل أربعة شفعت له صلاتي تيجي سجدتين السهو دول تعمل له إيه تقول له خلاص بقى الصحيحة وتامة والصلاة بتاعتك شفع يعني زوج وإن كانت سليمة أنا ما غلطتش ولا حاجة طب السجدتين ليه ما أنا مش عارف كانتا إرغاما لأنف الشيطان كانتا ترغيما للشيطان فلما أجي أعبد ربي وأعامل شيطاني أعبد ربي بالإخلاص وبحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإحسان في العمل وأعامل شيطاني بالمراغمة أقول له هكسر أنفك ولما لما أقول لشيطاني هكسر أنفك دي بتديني إحساس بالقوة القوة تجاه مين تجاه الش... القوة دي جات لي منين جات لي من توكلي على الله من اعتصامي بالله من تعوذي بالله من الشيطان الرجيم وتدي الشيطان إحساس بال- بالضعف أنا مش قادر أعمل له إيه الجدع عليه مش قادر اعمل له إيه؟ عشان كده الشيطان لما بيزهق من انسان فاهم كيف يعامل ربه او كيف يعبد ربه وكيف يعامل شيطانه يزق عليه حد بقى تلاقي واحد مقابلك الصبح بيشتمك في يا اخوانا ايه اللي حصل ايه اللي حصل تتعجب الراجل ايه اللي حصل له ايه اللي حصل في دماغه هو عايز يتخانق معايا ليه خد بالك في واحد لعب في دماغه هو بقى مش قادر يلعب في دماغك انت فعايز يأذيك بأي صورة فيجيب لك واحد من بني آدم فيزقه عليك يقول له خد بالك ده ما بيحبكش خد بالك ده مش فيخليه فهنا مطلوب منك مع الإنس ده انك ترفق بيه لأنه غلبان ضعيف الشيطان متسلط عليه ما تسيبوش لشيطانه خده بالراحة وسيسه اصبر على أذاه ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه كانه ولي حميم يبقى لما اعمل كده يحصل ايه للشيطان يهزل ويضعف لا عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف ينام ولا عارف يخش البيت ولا عارف يمشي وانت خارج يقول لك- الملك يقول لك هديت ووقيت وكفيت الشيطان يقول لك وتنحى عنه وقال ما لنا والانسان هدي ووقي وكفي ولهذا قالوا المؤمن شيطانه هزيل ضعيف المؤمن أضعفه باعتصامه بالله باستعاذته بالله بلجوئه إلى الله أما غير المؤمن فشيطانه ما شاء الله متسلط وهو آه، بيعمل اللي هو عايزه يقول له اعمل كذا يعمل كذا سوي كذا سوي كذا فهو مسيطر عليه عشان كده تجد ان قدرة المؤمن على الرجوع من المعصية الى التوبة اسرع من غير ال- واحد تقول له تعالى صلي يقول والله يا عم الشيخ انا مش عارف ايه اللي بيمنعني من الصلاة تقول له انا السؤال ده بيجيلي كتير اقول له حد بيمسك لك عصاية نفسي اصلي والله يا عم الشيخ بس ما اعرفش ايه اللي بيمنعني من الصلاة في حد قاعد لك ماسك عصاية بيقول لك لو صليت هندك يقول لي لا يا عم الشيخ بس في حاجة كده مش عارف في حاجة بتمنعني ما هو أصل انت انت انت مستسلم انت اللي مستسلم انت اللي ضعفان انت اللي وانت اللي بتقوي شيطانك طب الجأ الى الله اعتصم بالله و- واتوضى وخش صلي شوف هيعمل لك ايه ولا يقدر يعمل لك حاجة حتى لو وسوس لك اتعلم ازاي تسجد للسهو وتغيظه صلي في الجماعة يبقى في اشياء اعرف كيف أضعف شيطاني و- وخلاصته أعتصم بربي خلاص الكلام ده كله أعتصم بربي يبقى شيطاني في غاية الضعف ولما أعتصم بربي وأعرف بقى أنني معايا بقى إيه معايا فريق بودي جارد من الملائكة أي راجل أعمال النهاردة عايز يمشي هنا ولا هنا يأجر له خمسة ستة يمشوا قدامه ويفتحوا له الابواب ووراه مش عارف بيعملوا ايه وعشان الناس يشوفوا كده تخاف ويدفع لهم 10000 جنيه 20000 جنيه مش مهم بس بيعملوا له البرستيج بتاعه لا ده انت ده انت معاك ملائكه الواحد منهم لو حب يشوف بلد هيشوفها ماشيين معاك بيحفظوك وبيراقبوك منهم الرقيب العتيد ومنهم الحفظة فلما الإنسان يعلم أن معه الحفظة ومعه الكرام الكاتبين طب بالله عليكم كيف تكون جرأته على معصية الله انت بتبدأ تعصي لما بتنسى تنسى الله وتنسى الكرام الكاتبين وتنسى الحافظة وتنسى كل أو تتناسى تعمل نفسك مش واخد بالك فتذنب تسول لنفسك الذنب والمعصية لكن لو تذكرت وكان تذكرك تذكر حقيقي هتفرمل وهتمتنع ولهذا قال ونؤمن بالكرام خلاص تفضل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله صل على محمد صل على محمد. دعوة الدعوة الصلاة يقول المصنف رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين بدأ يخش في بعض تفصيلات الإيمان بالملائكة ذكرنا الكرام الكاتبين الحافظين الحفظة ثم قال نؤمن أيضا بملك الموت طبعا اشتهر على ألسنة الناس أن هذا الملك اسمه عزرائيل عزرائيل وهذه التسمية مأخوذة عن بني إسرائيل كتب بني إسرائيل لكنها لم تصح في حديث صحيح لم ترد في القرآن الكريم ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية في حديث واحد فنحن نقف مع ما جاء في الكتاب والسنة نقول عنه ملك الموت كما قال ربنا تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وملك الموت له أعوان من الملائكة وهو الموكل من الملائكة بقبض أرواح العباد الحقيقة الشارح في هذه المسألة أطال في مسألة النفس والروح وهل النفس أو الروح تموت أو لا تموت حينما تخرج من البدن الإنساني أو من الجسم الإنساني آه، كلام أنا يعني آه، لا أريد أن أخوض بكم فيه لأنه كلام في معظمه مبني على الظنون وفهم بعض آيات القرآن والسنة بعض آيات القرآن وبعض أحاديث السنة لكن نحن متفقون على أن الله عز وجل من ملائكته الملائكة الموكلون بقبض أرواح العباد كما قال ربنا قل يتوفاكم ملك الموت بنجد أيضا أن القرآن الكريم أحيانا يعزو التوفي إلى الله وأحيانا يعزو إلى الملائكة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه هذا صحيح قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون طبعا لا تعارض بين الآيات فالله سبحانه وتعالى هو الآمر لهؤلاء الملائكة ونسبة الفعل إلى الآمر مشهورة نقول فعل المحافظ كذا وكذا والمحافظ أمر مش كده أمر والجهاز التنفيذي هو اللي فعل فهذا سائر في لغة العرب احنا كلنا نتعرف على هذه المعاني فالله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس لكن طريقة هذا التوفي عن طريق ملك الموت وأعوانه من الملائكة الذين سماهم ربنا توفته رسلنا أي الرسل الموكلون بقبض الأرواح كذلك آه، المصنف هينتقل آه، بنا بعد ذلك إلى ما بعد الوفاة وهو الحديث عن القبر وما فيه فالمصنف بعد أن قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا يبقى لما نضم الفقرتين على بعض نؤمن بملك الموت ونؤمن بعذاب القبر لمن كان أهلا لهذا العذاب كفر والعصاة وسؤال منكر ونكير برضه اسم منكر ونكير ورد عند الترمذي يأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر بالألف واللام والآخر النكير وورد في حديث عند ابن حبان وحديث الترمذي الترمذي صححه لكن بعض أهل العلم طعن في الحديث لكن كل كتب العقائد بتنص على اسم هذين الملكين المنكر والنكير وهما ملي- ملك السؤال والفتنة في القبر ملك السؤال والفتنة في القبر ولهذا قال وبعذاب القبر نؤمن لمن كان له أهلا وبسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هذه المسألة مسألة مهمة ومن المسائل التي يجزم بها أهل السنة أننا نجزم أن في القبر حياة أو نقول في البرزخ حياة لأن البرزخ كلمة أعم من كلمة القبر كلمة البرزخ كلمة ايه نعم عشان ما فيش واحد يقول لي طب لو السباع كلته لو النار اكلته ورمى- والرماد بتاعه راح في الريح في البرزخ ولا مش في البرزخ البرزخ واصل كلمة برزخ فاصل بين شيئين الفاصل بين شيئين يقال له ايه عشان كده احنا قبل قناة السويس كنا نقول برزخ السويس فاكرين فاكرين برزخ السويس المنطقة اللي بتفصل بين البحر الاحمر والبحر المتوسط اللي هي من اسماعيلية من السويس لبورسعيد ما بين البحرين اهي كانت دي طور منطقة صحراوية هذه المنطقة معروفة من قديم بأنها البرزخ اللي بيفصل بين البحرين في هذه المنطقة ورب العزة قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالبرزخ قد يطلق على الفترة الزمنية أو الفترة المكانية أو الحيز المكاني بل قد يكون البرزخ فاصل بدون آه، تربة يعني رب العزة, رب العزة يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني بتوع ال- بتوع العلم الحديث يقولوا لنا إذا خلطت ماء مالح بماء عذب إيه اللي هيحصل المالح ستقل ملوحته والعذب ستصيبه بعض الملوحة في خلاف على الكلام ده مفيش خلاف انت خلطت مية مالحة بمية عذبة مش هتفضل العذبة عذبة خلطتهم التقى الماء بالماء لكن احنا بنشوف في الطبيعة هذا الالتقاء ويظل الماء العذب عذ- العذب عذبا ويظل الملح مالحا في اختلاط احنا عارفين ان نهر النيل ده دايما بيصب في البحر الابيض المتوسط وكل انهار الدنيا بتصب في البحار والمحيطات لا الانهار بتفقد عذوبتها ولا البحار بتتاثر ملوحتها بل ان ال- ال- بعض الباحثين قالوا ان كائنات المنطقه العذبه يعني مثلا سمك البولت بتاعنا ده ده سمك الماء العذبه ما ينفعش ما يطلعوش من البحر لكن في ناس بتصطاد من البحر الابيض عارفين بتصطادوا منين من المنطقه اللي بيمشي فيها النيل 2 3 4 10 كيلو جوه البحر فالنيل ماشي جوه البحر مسافه 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو وهو نيل برضه مع انه دخل في الميه لكن هذا هو الفصل الذي قدره الله عز وجل بين مائين يلتقيان الأصل في القواعد العلمية إن الميتين يبقوا زي بعض تبقى درجة ملوحتهما واحدة لأن الاختلاط قائم لكن رب العزة جعل بينهما إيه قد تقول لي بقى أن البرزخ إن ده بيصب ولا يصب فيه قد يكون هذا لكنه في النهاية مانع برزخ يمنع من اختلاط المائين ف- ف- فكلمة برزخ هي الفاصل بين شيئين هذه في اللغة فنحن نؤمن بالبرزخ ونؤمن بعالم البرزخ وعالم البرزخ هي الفترة ما بين الموت والبعث الناس بتروح فين بيحصل للناس ايه الناس اللي ماتوا من زمن آدم واللي كل يوم بيموتوا وبنروح ندفنهم في الارض بندفنهم في التراب وبتتحلل اجسادهم مع التراب وربما تنبت على هذه التحللات كائنات اخرى لكن كل هؤلاء ذهبوا الى عالم اخر عالم غيبي هذا العالم نحن لا نحكم عليه بقوانين العالم المشاهد يعني العالم المشاهد قوانيننا فيه رؤية إبصار حس أدوات الحس السماع التذوق الشم ال- العقل يحكم في العالم المشاهد يقيس ال- الأشياء الغائبة على الأشياء المشاهدة دي أدوات للعلم بالعالم المشاهد العالم الغيبي هذه الأبواب كلها لا تنطبق عليه لأنه غيبي ليس مثيلا لهذا العالم المشاهد ولهذا من الأمور الغيبية التي لا يقبلها العقل أن ال- الإنسان إذا ألقيته اليوم في النار ماذا يحدث له إيه؟ مش هيحترق بس سيحترق ويتفتت وتتفتت عظامه ويصير لا شيء يعني إذا بقي منه شيء إيه؟ هات كده واحد ودخله فرن حراري آه، درجة حرارة فيه 1200 درجة شوف هيبقى ايه هيسيح حتى العظام لم تجد لها اثرا فهذه هذا قانون دنيوي طب ربنا بيخبرنا انهم هيخشوا النار اللي نار نار الدنيا كلها لا تساوي شيئا فيها ومش هيموتوا في حد يخش النار وما يموتش في الدنيا لا في الدنيا من دخل النار مات من احرق بالنار احترق ومات لكن يوم القيامة لا يموت فيها ولا يحيا ويظل خالدا ابدا في النار اه الكافر يظل خالدا ابدا في النار كلما بل... كلما نضجت جلودهم ده في عملية انت عارفين ان لما يحصل ان يتحرق جلدك يعني انا بضرب مثل ربنا يعافينا واياكم لما يتحرق الجلد في الدنيا يحصل ايه يعمل فقاعات وان كان الحرق درجة اولى ودرجة ثانيه ودرجة ثالثه المهم مع النهاية بيحصل ايه الجسم بيبني انسجة جديدة سليمة والانسجة المحترقة بتروح لحالها ويبقى باين كده في جسمك اثر ان الحتة دي في يوم من الايام اتحرقت لكن هي ما شاء الله سليمة وحساسة الانسجة دي من الذي بناها الخالق سبحانه وتعالى فرب العزة يقول لنا في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ده التبديل مش عشان يصح جسمه ولكن عشان يتكرر عليه العذاب نعوذ بالله طب هذا عقولنا في الدنيا وحواسنا في الدنيا لا تقبله لكن نؤمن به نؤمن به باعتبار أن الله أخبرنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا بمثل هذا نؤمن بالقبر وما يحدث في القبر وما يحدث في البرزخ اللي عايز يشكك في هذه الأمور نقول له طب هتشكك في النار وهتشكك في الجنة ولا لا وفي حد بيعيش في الجنة من غير ما ينام خدوا بالكم الجنة مفيش فيها نوم محدش بينام في حد يقدر يعيش من غير ما ينام في الدنيا ما ينفعش يجن لكن في الجنة يعيش أبد الآبدين خلود فلا موت يرزقون فيها في كل لحظة رزقا متجددا يبقى هذا عالم آخر له قوانين أخرى فإذا أردت أن تحكم على العالم الآخر بقوانين العالم المشاهد ستنكر العالم الآخر ولهذا أنكر المشركون البعث المشركون كانوا صادقين مع أنفسهم قالوا يا احنا لا نعقل إلا ما نشاهد ونرى ونحس احنا لا نؤمن بهذا لكن المؤمنون آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بما جاءهم من ربهم فآمنوا بالبعث والحش والنشر والصراط والميزان والجنة والنار وهم يطمعون في الجنة ويخافون من عذاب النار يسألون ربهم أن يرزقهم الدرجات العلى في الجنة ويسألون ربهم أن يعيذهم من عذاب النار وأن يزحزحهم ربهم عن النار لأنهم آمنوا ولأنهم آمنوا عملوا أنا بعمل الطاعة في الدنيا ليه وبترك المعصية في الدنيا ليه مش عشان تستقيم الحياة في الدنيا مع ان فعل الطاعة وترك المعاصي سبب في استقامة الحياة لكن عشان انا طمعان في الجنة بعمل الطاعة طمعان في الجنة وبترك المعصية طمعان في الجنة وخايف من النار فالعالم الغيبي له قوانينه والعالم المشاهد له قوانينه أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن عالم البرزخ وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم تفصيلا عن عالم البرزخ فالأرواح تخرج من الأجساد بالتوفي عملية الوفاة هي عملية خروج الروح من البدن ولهذا جاء في الأحاديث أن البصر يتبع الروح عشان كده الميت بيشخص بصره لأعلى ولهذا يسن تغميضه نغمضه حتى لا يتيبس على هذا الحال لأنه حال ممكن يبقى حال مفزع أو مخيف لمن يراه ف... فإذا خرجت الروح صار لها مستقرا أرواح المؤمنين في عليين أرواح الكافرين في سجين الروح روح المؤمن يصعد بها في- فوق السماوات ولها تعلق بالبدن تتعلق بالبدن في القبر يأتيه ملكان فيجلسانه يرد الله عليه روحه طب أنا هفتح القبر وهشوف هلاقيه نايم زي ما هو لأن أنا بقى- أنا بحكم بإيه بقوانين الدنيا أما هو يتعامل بقوانين البرزخ فمن كان في الدنيا لا يحكم على البرزخ بقوانين الدنيا فالرسول إذا قال لنا يجلسانه قل سمعا وطاعة من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أحد مما أن يصح الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول أخبرنا عن سؤال القبر سؤال الملكين وأنهم يسألان الميت من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وأخبرنا أن القبر أو أن الميت يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار لو ناقشنا هذا بعقولنا سنرفضه لو قبلناه بإيماننا وبيقيننا فلن نجد ذرة شك تخارج القلوب لن نجد ذرة شك ولهذا الذين يؤمنون بالغيب أول ما مدح الله المؤمنين في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والغيب دي شيء غايب غائب لكنهم يؤمنون لماذا لأن الله قال ولأن الذي يوقع عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مرة على شفير قبر لما يلحد على جنب القبر هم بيفحروا بالحدم فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا ولهذا نقول الاستعداد لن- لظلمة القبر الاستعداد لنزول القبر بأي شيء نستعد أولا بإيمان ويقين إيمان ويقين لا يخالجه شك ثانيا بعمل صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سورة ثلاثين آية شفعت للميت في قبره هذه السورة هي إيه تبارك الذي بيده الملك كان يقرأ بها في الليل فهم عايزين الملائكة قالت له "ع- عندك أنا أتكلم عنه فهذا أمر غيبي إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه وإذا لم يصح إحنا لا نؤمن بالخرافات لكن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله على العين وعلى الرأس فالحديث عن القبر وعن فتنة القبر وعن سؤال الملكين في القبر وعن نعيم القبر وعن عذاب القبر وردت فيه مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة في دواوين السنة كلها وأشار إليه القرآن إشارات صريحة كنت أقرأ في مناظرة مؤمن آل فرعون لقومه لما قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء شوف فرعون ميت بقاله قد ايه بقاله آلاف السنين لكن ربك يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ثم تجد الآيات وإذ يتحاجون في النار مع العذاب مع شدة العذاب في بال في نظرة نفسهم يكون في نظرة للنجاة فبيكلموا بعض وإذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء ودول أسخف الناس وأ- و- و- وأسوأ الناس حالا اللي كانوا ماشيين ورا مغمضين العينين يقول لك عشان سادتنا أطعنا سادتنا وكبراءنا الضعفاء يقولوا للذين استكبروا إيه قال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا كنا ماشيين وراكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا وانظر إلى ذلهم وهم يتكلمون في النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم في زبانية عذاب ادعوا ربكم ليخفف عنا يوما من العذاب اللي بيقرأ القرآن ويتدبر القرآن بيوقن بهذا لكن اللي ما عندوش تدبر القرآن وما عندوش قبول القرآن يقول لك في حد في النار بيتكلم وفي حد في النار فاضي يقول له ده يقول له انت اللي وديتني في ده في, في كلام من ده انت بتحكم بأي قانون بقانون الإيمان نحن نصدق ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت ترفض فهذا قانون آخر لك شأنك أو لك ما تعتقد نحن نعتقد اعتقادا صادقا راسخا يقينا لا يزعزعه شك ولا ريب فيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي أهمية مدارسة العقيدة وتوارث العقيدة وتلقين العقيدة لأبنائنا الصغار حتى يشبوا عليها فلا يقبلون تشكيكا ولا يقبلون من يشككهم في شيء منها والتوفيق من الله الموفق من وفقه الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد وحسن العمل وحسن القبول إيه سريعا آه، أنت قلت كلما زاد علم الإنسان زاد جهله كيف يكون زاد إحساسه بالجهل مش زاد جهله يعني ما بيعلمش لا كلما زاد علمه كلما استشعر أنه إيه يفوته الكثير يفوته الكثير من العلم آه، كيف يكون المسح على الجوربين وعمل س- سائر الوضوء ويكون باليدين المسح آه، هكذا بد- ايدك ب- بتبل ايدك بالميه وتمسح على اعلى الجورب على اعلى الخف كما قال عليه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخفين اولى من ايه من اعلاهما ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ايه اعلى الخفين ولم يمسح اسفل الخفين انا مقيم في الاسكندرية و- وبسافر الى مدينة العاشر وامكث فيها مدة من يومين لاربع ايام ولي سكن واقامة في العاشر فهل اقصر الصلاة خلال اقامتي بالعاشر اذا كنت لك سكن في العاشر ولك اقامة دائمة في العاشر يعني واحد بيشتغل في مدينة العاشر واخد سكن في مدينة العاشر لكن اصله من اسكندرية وله شقة في اسكندرية مفيش مانع هو في العاشر مقيم ولا مسافر مقيم انا بقى انا بعطيك حكم المسافر لو انت جاي العاشر وقعدت شهر بس جاي العاشر تقضي مصلحه وتروح جاي تخلص مصلحه في الجهاز وهتروح اذا خلصت في يوم هتروح اذا خلصت في اسبوع هتروح اذا خلصت بعد شهر هتروح انت كده مسافر خد بالك حتى وانت قاعد بايت في العاشر انما اللي عارف انه بيقعد في العاشر اربع ايام في الاسبوع كل اسبوع قاعد اربع ايام ويوم السبت والحد والاثنين والثلاث مثلا طب ما خلاص دي مساله في غايه الوضوح يبقى لا حكم الاقامه ولا حكم السفر حكم الاقامه يبقى هنا ايه لا يقصر الصلاه الا في تنقله بين المحافظتين شاب يريد اطلاق اللحية والده يعارض ذلك لانه لا يزال صغير السن كما انه لا يزال طالبا بالجامعة ومعرض دائما للسفر والاحتكاك بالامن في الجامعة والشرطة في الطريق فماذا يفعل علما بان هناك من زملائه واقاربه من قبض عليه بسبب اللحية إيه، كلمة قبض عليه بسبب اللحية كلمة غير صحيحة وإلا كم واحد ملتحي الملتحين يقفوا يا اخوان محدش بيقبض عليكم ليه يعني انت هنا يقبض عليك م- بسبب قد تظلم واحد يقول لي انا ظلمت ماشي يا عم قد تظلم لكن مش معنى كده ان الملتحي بيقبض عليه وغير الملتحي ما بيقبضش عليه غير صحيح المتهم ممكن يقبض عليه اللي بيعرض نفسه لتهمه ممكن يقبض عليه اللي بيعرض نفسه للشك ممكن يقبض عليه الواضح البين الصريح حتى وان ابتلي الله سبحانه وتعالى يدفع عنه ولهذا انا دايما اقول للاباء وانا اتصل بيا مرة احد ال- الاطباء في بلبيس وقال لي ولادي في كلية الطب في جامعة 6 اكتوبر و- وقبضوا على جيرانهم وعلى اصحابهم والعيال انصحني اعمل ايه قلت له انت انت عايز تعمل ايه قال لي انا عمال اقول لهم احلقوا وهم مش عايزين يحلقوا الولاد راكبين مش عايزين يحلقوا قلت له طب ما هم ممكن يحلقوا النهارده ويتقبض عليهم برضه انت مش كنت امبارح ملتحي مش كنت امبارح ملتحي والنهارده حلقت طب تعال ده دي مثار شك ده واحد بيستخبى تبقى مثار شك لكن انا انسان ظاهر انسان واضح ظاهري وباطني او ظاهري على الاقل امام الناس اهو امام الجميع لا اخفي شيء ما اعملش اجتماعات سرية ما بعملش مش عارف ايه ما بعملش ايه ما بعملش ايه خلاص حتى لو فرض انني تعرضت مرة لظلم مش كل اللي زيي هيتعرضوا لظلم ورب العزة هيدفع عني وانا استطيع ادافع عن نفسي بفضل الله عز وجل فالقضية لا تحسم هكذا وإلا ف- ف- فالمعطيات اللي انت حاططها لو سلمنا بها يبقى كل ال- يبقى البلد دي عمالة تمشي ورا الم- الملتحين فقط في ناس كتير ملتحين كويسين وفي حالهم و- وطيبين وفي ملتحين بيعملوا حاجات وفي ملتحين ما بيعملوش وفي مش ملتحين بيعملوا المسألة لا علاقة لها بهذا لا علاقة لها بهذا إطلاقا ولكن هنا أنت ماذا تصنع وماذا تفعل ملتزم ب- بقال الله وقال الرسول بتعرف تتكلم عن التزامك هذا وتعرضه إيه؟ خلاص أنت هنا مستعين بالله ومتوكل على الله ف- والخطاب للآباء والأبناء على حد سواء برضو الابن لازم يبقى حريص ما تخليش حد يضحك عليك باسم الدين ما تخليش مجموعة شباب ياخدوك ي- ي- لبعض الأشياء غير المحسوبة لأن هذا قد يضرك ولا يفيد الإسلام ولا المسلمين شيئا فكن حذرا وكن واعيا واعرف ان عليك انك تتعلم ومن ضمن التعلم انك تتعلم اصول دينك وامور دينك مش تتعلم ان انت تقع في الشبهات او تقع في المخالفات عشان كده احنا إحنا بندعو شبابنا للمساجد بندعو شبابنا ليسمعوا ليتفقهوا ليتعلموا عشان يبقى في وعي يبقى في وعي يعني دايما لما بتكلم في برنامج السياسة الشرعية في قناة الرحمة اقول عايزين نوجد بين القانونيين وبين المعروفين بالمثقفين حاجة اسمها ثقافة شرعية لان احنا الثقافة الشرعية بقت عندنا اما غائبة واما مرفوضة تجد تيار رافض هذه الثقافة يقول لك يا عم ده كلام قديم وكلام لانه ادى دماغه لثقافة تانية فملته فدماغه اتملت بثقافة تانية قد يكون هذا مسكين ومعذور الدعاء قصروا في حقه وهو قصر في حق نفسه لكن لو بدأنا نظهر العل- العلم الشرعي ونبث ونعلم الناس على كل المستويات المجتمع مستفيد لأن المجتمع في الآخر لما يكثر فيه من يعرفون الحلال والحرام سيكثر فيه تبعا من يعملون بمقتضى الحلال والحرام لو قلنا ان العارفين بالحلال والحرام عشرة مليون على اسوأ تقدير في منهم ثمانية هيعملوا او سبعة هيعملوا وفي ست ثلاثة أربعة هيبقوا عارفين ومش هيعملوا ده شيء طبيعي في الدنيا شيء طبيعي إن في طاعة وفي معصية وفي عالم بيعصي لكن الجاهل الجاهل لا هي مش مش ممكن أبدا هيطيع صح فالثقافة الشرعية مطلوبة ودي الدعوة ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك ده خطاب قرآني وقال بالمو... بالحكمة والموعظة الحسنة واللي عايز يناقشك وجادلهم بالتي هي أحسن ده منهج عشان تنتشر هذه الثقافة الشرعية نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أيها الأحبة الكرام شكر الله شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي ونسأل الله أن ينفعنا بما قال إنه لي ذلك والقدر عليه بإذن الله تبارك وتعالى موعدنا غدا بعد صلاة المغرب مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر وموعدنا مع خطيب الجمعة القادمة وفضيلة الشيخ سعد عرفات فاحرصوا على الحضور وادعوا غيركم فإن الدال على الخير كفاعل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا استقيموا يرحمكم الله الله أكبر